لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و...
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ال- يعني أهم حاجة قضية العناية بالقلب فالقلب هو المحل نظر الله تاني حاجة إن المغفرة لابد أن تنزل على القلب يعني المغفرة هنا لو أنت تخيلت أن يوم عرفة هذا بعظمته وفضله فالله جل جلاله سبحانه وتعالى ينزل المغفرة فأول ما تنزل لابد أن تنزل على هذا المحل فلا بد من قبول المحل بمعنى إن إحنا نشوف عمليات زي واحد مثلا بيروح يركب كلها فيقول لك ان الكولا دي بعد ما ركبها ان الجسم الجسم رفضها لان المحل ايه هو مش قابل فكذلك ليس كل من صام غفر له وليس كل من حج غفر له وليس كل من استغفر قبل الرجل كان بيقول ايه يقول الحج كثير او الركب كثير والحج قليل تاني والناس اللي راكبه راح تحج كتير قوي لكن اللي بيحج منهم ايه قليل فاللي بيصوموا عرفه كتير لكن اللي بيقبل والمغفره تكون سنتين ايه سنه ماضيه وسنه مقبله هذا قليل فالنهارده لابد ان يكون نظرك كله الى قلبك فانت في كل لحظه تجدد التوبة وتجدد العهد مع الله جل جلاله فتنظر إلى قلبك والأثر بالظبط زي ما ال- ما السيئة إذا اقترفها الإنسان نكدت في قلبه نكتة سوداء فكذلك التوبة إذا تابها العبد توبة صحيحة صفر القلب والحسنة لها أثر الحسنة لها أثر بياض في القلب وبياض في الوجه فللسيئة أثر وللحسنة أثر فإذا فعل الإنسان الحسنة لابد أن يرى أثرها في قلبه قد الرجل إني لأخذ آية من القرآن فأبحث لها عن أثر في قلبي فلابد أن أبحث تبحث عن أثر الآية قال إن لم أجد لها أثرا أعده النهارده ما انتش محتاج ممكن ممكن اقول إن إيه، هل انا اجيب كميه كبيره ولا اجيب كميه صغيره واركز فبنقول احنا محتاجين الاثنين ان القلب ده آه، طرف من المعاصي الكثير فصار هناك سواد فانا محتاج حمل التطهير للقلب بحسنات دافعه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات دي يذهبن السيئات فانا بعمل الحسنات كتير بسميها الحسنات الدافعه او بسميها الحسنات الماحيه فاذا شعرت بنظافه القلب ابدا في الاتقان ابدا في التركيز ابدا في لان برضه احنا عندنا مشكله كبير ان احنا مش حاسين بحاجه احنا وصلنا لتسعة ايام احسب والله حسبكم كذلك يعني بس احنا مش حاسس باثر يعني التوصل وتيجي زي الافطار مش فارقه كتير يعني معاك لا انت حاسس بعطش ولا انت حاسس بجوع ولا انت حاسس بتعب ولا انت حاسس بحاجه خالص بتصلي وبعد الفرض انت مش حاسس بحاجه فهذا كله من فساد القلب فالنهارده هيبقى الكلام كله على القلب لما يجي يقول الجوارح والحواس خلي بالك من الكلمتين دول يقول لك الجوارح والحواس تبع للقلب الجوارح عينا دي تبع لمين للقلب وآلات تصدع بما تؤمر فلا تصدر أفعالها إلا عن أمري ولا يستطيع أستعملها والسير ولا أستعملها في السير وبين القلب والأعضاء والاستقامة في غير ما يريد فهي تحت سيطرتي وقهري ومنها تكتسب صلة عجيبة وتوافق غريب بحيث تسري كل مخالفة تسري مخالفة كل منهما فورا إلى الآخر القلب المعين ده فسد على طول يأثر على العين العين فسدت على طول تأثر في القلب فإذا زاغ البصر فلأنه مأمور كما هو غير عبد مقهور وإذا سعت القدم إلى الحرام فسعي القلب أسبق وقال اللسان وإذا كذب فأعمال الجوارح قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فلا تختلف قلوبكم الخلاصة أن القلب هو خط الدفاع الأول والأخير فإذا ضعف القلب أو فسد أو استسلم انهار الجوارح إذا ذكر العبد ربه فلأن القلب ذكر وإذا أطلق يده بالصدقة فلأن القلب أذن أذن وإذا بكت العين فلأن القلب أمر فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق وعلى اليد إذا كتبت وعلى الأقدام إذا مشت يعني حضرتك النهارده بتقرا ليه؟ لأن القلب بيتحرك فاضل أن القلب لما أمر اللسان أنه يقرأ أن القلب يتأثر بمين؟ فيكون هناك أثر فعشان كده لابد أن تبحث عن الأثر طيب النهاردة أنا مش لاقي الأثر مش عارف أجيبه فأنا أصطنع الأثر كان سيدنا أبو بكر بيقول رضي الله عنه بيقول إيه؟ إيه لم تبكوا فإيه؟ فتباكوا تصنع البكاء النهارده انت بتتصنع البكاء بكره يجي لكن انت لا بتتصنع البكاء ولا تبكي طب هتيجي امتى؟ فلأن القلب أمر فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق وعلى اليد إذا كتبت وعلى الأقدام إذا مشت وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم للقلب حقه ومكانه ومكانته حتى وصفه بأنه إيه؟ مضغ حتة لحم بس المشكلة في حتة اللحم أنها إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هي دي مكانته وتوجه أول ما توجه إليه ليربيه ويهتم به ويزكيه عشان كده ما تبصش على العمل الجوارح بص على القلب انت بتقرا ما تبصش ان انا قريت بص فين النتيجه انا ذكرت فين النتيجه انت عمال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومفيش حاجه بتتغير فين النتيجه فإذا جئت بذنبك فوضعته نصب عينيك فبكى القلب تأثر ثم بكت العين له تبعا أما إذا كان القلب حجرا من صوان فكيف تأثر فكل الأفعال مردها إلى القلب وابتعاثها من القلب وكل الأفعال تعني كل الأفعال ولو كانت لبس ثيابك وزينة بدنك وهذا ما أدركه مستودع القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فقال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب أو تلبس الملابس دي الملابس دي هذه تؤثر على القلب لأنه إذا شبه الزي الزي شبه القلب القلب قال ابن القيم عليه رحمة الله ولما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه أدلب عليه بالوساوس حطك تيجي تقرا فجأة تلاقي لهم نازل عليك مفيش حل من اللي دافعك إلا زكي إبليس ليه مش عايزك تقرا فينزل على القلب النوم حضرتك ما تنامش لا تستسلم حضرتك تقوم تحط ميه ساقعه على دماغك تغير مكانك تتمشى المهم ما تنامش لا تستسلم لانه لن يدعك تعبد ربك فلا تستسلم ابدا تجي لك شهوة نوم تجي لك شهوة الكلام فجأة يجي لك شهوة النظر في الهاتف ستأتي كل الشهوات تتوارد على خاطرك يجي لك أفكار من سنين أنت نسيتها ولا تكاد تذكرها بالكلية ليصرفك عن طاعة ربك أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوب الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائب والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق ثاني ونصب له من المصائب والحبائل حضرتك تفتح الواتس تلاقي رسالة الرسالة دي تخليك ساعتين ثلاثة طيب حضرتك ونصب لهم من المصادر والحبائل ما إن سلم سلم من الوقوع فيها حضرتك في ذنب هتقع فيه طب حضرتك سلمت من الذنب يحصل لك ايه؟ نوع من انواع الاعاقه بعد ما انت كنت ماشي بسرعه 100 تمشي بسرعه كام؟ 20 10 اعاقه يعطلك يخليك وانت بتقرا كنت بتقرا مركز جات لك حاجه وجات لك رن على التليفون بصيت على الرن على التليفون بدل ما انت كنت بتقرا ودايس تلاقي نفسك هديت بدل ما انت كنت بتقرا مركز بقيتش مركز بدل ما تقرا وانت فاهم ما بقتش فاهم لان احيانا من فتوحات الله عليك ان يفتح عليك بالفهم فيغلق عنك هذا الباب يفتح عليك الخشوع يغلق عنك هذا الخشوع يفتح عليك باب التدبر بمجرد ان انت ارتكبت ذنب ضاع هذا الباب فالقلب هو الهدف المشترك بين الملك جل جلاله والشيطان كلاهما يستهدفه فهو موضع الصراع والنقطة الملتهمة وساحة القتال وأرض المعركة ونتيجة هذه المعركة إما هداية القلب وحياته وإما قساوته وموته وهلاكه فعجبا ممن أخذ نصيحة العدو ورد وصية الحبيب ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير دي وصية مين؟ تقول له لا لا ده مش حق ده صح فأنت بتدعو وتمشي وراه ونتيجة هذه المعركة إما هداية القلب وحياته وإما قساوته وموته وهلاكه فعجبا ممن أخذ نصيحة العدو ورد وصية الحبيب واشترى صداقة الشيطان بعداوة الملائكة وأعلن الحرب على من تبقى من إيمانه بالتعاون مع عدوه اللدود وهي صيحة التعجب التي سبق وأن أطلقها ابن الجوزي عليه رحمه الله حين قال كيف طابت نفسك أن تكون ظهيرا لفئة النفس على فئة القلب وفئة القلب مؤمنة وفئة النفس كافرة فئة النفس إن النفس هذه فئة النفس ولكن الأعضاء والجوارح كذلك مستهدفة من قبل الملائكة والشياطين فما الفارق بينها وبين القلب وأقول على لسان أبي حامد الغزالي الذي بين الفارق الجلي في قوله العوارض له أكثر فإن الخواطر له كالسهام لا تزال تقع فيه وكالمطر لا تزال تمطر عليه ليلا ونهارا لا تنقطع ولا أنت تقدر على منعها فتمنع وليس بمنزلة العين التي بين الجفنين تغمض وتستريح أو تكون في موضع خال أو ليل مظلم فتكفى رؤيتها أو اللسان الذي وراء الحاجبين الأسنان والشفتين وأنت قادر على منعه وتسكينه بل القلب غرض للخواطر لا تقدر على منعها والتحفظ عليها بحال ولا هي تنقطع عنك بوقت حضرتك بيجيلك الخاطر قاطر تخليك تلف الخواطر مطوش فاكر فاكر طب جاهز طب بكرة هتعمل ايه طب النهاردة هتعمل ايه الخواطر لا تخف على طول فالعين حضرتك مش عايز حاجة تشوفها تغمض بق حضرتك هتلاقي في مش تتكلم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن إن الله خلق اللسان وجعل له سجنان الأسنان والشفتان لكن الخواطر ما بتقفش الفكر لا يحد ملوش حد لا ينتهي أمره فلا بد ايه كان ابن قيم بن سلع عليه رحمه الله يقول لك ايه يقول لك مثلك كمثل المسافر اراد ان ينام فجلس تحت شجره فلم تتوقف العصافير عن الايه عن اصدار الاصوات فلم يستطع النوم ما عندوش الا كام حل حل واحد اللي هو اقطع شجره ده الحل الوحيد فشجره الخواطر ما تفكرش كلما جاءت خاطرة فادفع الخاطرة وقل لها أنا في شغل يعني من الحاجات اللطيفة اللي الواحد كان بيسمعها قضية الشغل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن في الصلاة لإيه؟ لشغل العبادة ايه؟ شغل يحط قاعدة كده بيقول لك أن المشغول لا يشغل بغيره فأنت لو مشغول مش هعمل ايه؟ مش هتنشغل بحاجة تانية لكن أنت وأنت بتقرأ وأنت مجهز نفسك إنك أنت ايه؟ تنشغل ما تنشغلش في حاجة تانية قال ابن القيم عليه رحمه الله فالجنة لا يدخلها خبيث ولا ما فيه شيء من الخبث لأن الله طيب لا يقبل إليه ويصطفي من خلقه الأطيب فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخله بحال وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة في ظلم وقع على عبد من عبيد من خلق الله لا تدخل حتى تتخلص من هذا الظلم تقف على خلطة الحساب انت شتمتني اديني حسنات او خد سيئات لما تهذب تماما وتبقى ايه ناقم كل حقوق حقوق الحق وحقوق الخلق ممكن في حال دي تدخل أهمية القلب أن طهارته شرط دخول الجنة لزم لذا ذم الله خبثاء القلوب فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في ناس كده لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لها في الدنيا كيس ولهم في الآخرة عذاب عظيم حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من خبث فقال سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فكذلك القلب لا يدخل الله سبحانه وتعالى أو حب الله سبحانه وتعالى القلب ما دام هناك أصنام تصنعها من شهواتك أو كلاب تنبح على شكوى قال أبو حامد الغزالي قد تأملها في هذا الحديث تأملا قد يكون بعيدا عن الظاهر لكنه ذو دلالة فقال والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر وأخواتها الكلاب النابحة فأنا تدخل الملائكة وهو مشحون بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهكذا ما يرسل من رحمة علوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة بها الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون المبررون على الصفات المذمومات فلا يلاحظون إلا طيبا ولا يعمرون بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيبا طاهرا من القلوب قلوب كقبور الموتى ظاهرها الزرع والورد وباطنها الجيف والموت أو كبيت مظلم على سطحه سراج وباطنه ظلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال ابن الجزري النظر ها هنا الاختيار والرحمة والعطف لأن النظر في الشاهد دليل المحبة وترك النظر دليل البغض والكراهية إنه القلب حين يزني نعم يزني ومع شدة وقع هذه الكلمة على النفس إلا أن الذي أطلقها هو من وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن رحمته ورأفته بأمته تحذيره الصريح لها بقوله وزن القلب التمني قال الشيخ أحمد البنا زن القلب التمني أن يهوي وقوع ما تحبه النفس من شهوة إن للقلب كسبا ككسب الجوارح وعملا كعملها والله سبحانه وتعالى أعلن أنه يؤاخذ على كسب القلب ثوابا وعقابا قال الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ويشهد لعمل القلب هذا وأن الله يحاسب العبد عليه حديث إذا التقى المسلمان وقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول النار قال هذا القاتل فما بال المقتول قال قال كان حريصا على قتل أخيه فدخل هذا المسلم النار بشيء وقر في قلبه وهلك بسبب عمل قلبي ليس غيره زي الراجل كده العالم كل اللي كان في قلبه ان هو عايز يبقى ايه؟ الناس فهلك بسبب نيته الظاهر والباطن نعم صورة القلب هي الأصل فإذا وافق الظاهر والباطن كان ما في القلب حقيقيا وإذا خالف الظاهر والباطن كان ما في القلب مزيفا وعلى القلب أيضا يتوقف صحة الظاهر أي قبوله عند الله أما الناس فإنهم مكلفون بقبول الظاهر فحسب والحكم على أساسه والله يتولى الظاهر الصرائر وهنا كان مقصد الشهادتين هو توجيه رسالة ملموسة إلى الناس بإسلام الناطق بها في حين أن الله وحده هو المطلع على غير الملموس من محتوى الباطل منافقين ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقد نطقت ألسنة المنافقين بالشهادتين فعصمت دماءهم في الدنيا لكن مستقرهم في النهاية هو الدرك الأسفل والنار إن المنافقين في الدرك الأسفل والنار بما حرت قلوبهم واسمعوا إلى ارتباط الظاهر والباطن في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فإن حب الله في القلب يورث اتباع الجوارح ولا بد وإلا كان ادعاء وكذبا وزورا القلب السليم القلب السليم والجواب هو القلب الذي سلم من كل شيء إلا من عبوديته لربه قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر وكمان ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به وتأمل كيف جعل الله المال والبنون بمعنى الغنى كأن المعنى يوم لا ينفع أحد غناه إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى الرجل الحقيقي هو في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وولده وعلى هذا يكون من معاني القلب السليم أي من فتنة المال والبنين والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والكسب وده كله النهارده تحاول كده كل شويه تتخلص من افه من افات القلوب شويه تتخلص من حب الدنيا وترقيه كانوا يعني بيعلمونا زمان انك انت لما تيجي ترمي الجمرات تقول هذا حب الدنيا الله اكبر ثم تقذفه فانت كل شويه تاتي الى افه من افات قلوبك فتتخلص بها فسلم من كل آفة تبعده عن ربه وسئم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة, إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا في جنة البرزخ في جنة يوم المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد بدعة تخالف السنة شهوة تخالف الأمر غفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد والإخلاص فهذه الخمسة هي حجب العبد عن الله عز وجل هذا صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا